السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء والجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فكنا توقفنا مع قصة يوسف حول قصة المراودة يقول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهذا تكلمنا في هذه الفتنة ونؤكد أن المرء في هذه الحياة لابد سيجد كثير من المراودة المراودة التي قلنا معناها من ضمن المعاني يعني أن الإبل عندما تراود يعني تذهب وتعود فذهابا وإيابا هذه المرأة كانت تمشي أمامه هكذا فأني رايحة جاية وكذلك الفتن ستظل أمامك هكذا وأهل الباطل يفعلون ذلك ليل نهار ويغلق عليك الأبواب هي غلقت الأبواب لتشعره بالاطمئنان وأيضا فيها أنهم أغلقوا أبواب الحلال على يوسف وكذلك كثير من الشباب إذا أراد أن يقضي شهوته لا يجد بابا كل الأبواب مغلقة إذا ذهب أراد أن يخطب أو يتزوج يجد في غاية الشروط التعجيزية وفي الآخر يقولوا إحنا لا إحنا نريد إحنا عاوزين راجل إحنا أهم حاجة عندنا الدين بس يعني على الأقل تبقى زي بنت عمتها شبكة بتمانين ألف زي بنت خالتها يبقى الفرح على الأقل يعني يبقى إيه في فندق كذا إحنا مش هنضغط عليك بس شهر العسل يكون في كذا وإحنا أهم حاجة عندنا الدين إحنا مش بنشتري إيه لا سبحان الله فيغلقوا الحلال على هؤلاء ثم ذلك تجد بعد هذه المرحلة مرحلة التصريح ولما هي قالت هيت لك هذه المرأة هي لها سلطة على يوسف فيجي بقى ال ال الكلام المباشر ممن له سلطة في نشر الفساد في المجتمعات قال يوسف معاذ الله ولم يتلكأ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك أنت إن اتكأت على إيمانك ضعت شوف إبراهيم هو الذي بنى البيت وأبعد الناس عن الأصنام وقد سمعتم في التهجد أنه كسر الأصنام ومع ذلك يقول وهو مفتقر يتكئ على ضعفه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام هو مرعوب أنه ممكن يعبد الأصنام كذلك أنت لابد أن تكون تشعر بهذا الفقر وهذا اللجأ قال يوسف معاذ الله ثم إن كنت لن تستحضري الله وتستحضري المخافة, مخافة الله سبحانه وتعالى من قال معاذ الله في موقف مثل هذا الموقف أيضا مع الفارق مريم أعوذ بالرحمن منك سبحان الله هم أهل العفة ثم قال إنه ربي يعني إن لم تتذكري وتبتعدي عني استحضارا لمخافة الله فاستحضري زوجك إنه ربي على الراجح إن ربي هنا هو الزوج وليس الرب سبحانه وتعالى إنه ربي أحسن مثواي ثم ذكر يوسف المآل لكل من يقع في هذه المعاصي إنه لا يفلح إياك إنك تظن إن الطريق ده آخره فلاح زي ما اتكلمنا معاكم امبارح آخرة الطريق ده نفق مظلم إنه لا يفلح الظالمون يوسف الآن ظلم من؟ ظلم من هو يستحضر الآن إذا فعل ذلك سيكون ظالما لمن لنفسه طيب إذا الإنسان ممكن يظلم نفسه صح ويكون ظالم عما تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون راسك وذهنك بيروح فين حد تاني اه حد تاني انت مش منهم صح يعني مش بتدخل نفسك وتبدا تدخل معاك حد لا بتبص دايما على غيرك سبحانك اني كنت من الظالمين اي الظلم الذي وقع فيه ذنون هو ظلم نفسه فمهم جدا نلتفت لهذا وظلم من أيضا من سيقع في هذا ظلم العزيز خلاص ظلم أصحاب الأمانات ما دي دي ده هذا العرض أمانة لهذا الرجل فقد ظلمه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه تكلمنا في هذا الأمر نحن نعيد للتأكيد فقط حتى إيه لا ينقطع حبل الوصال بين الآيات بينها وبين بعضها رأى لابد انك تستشعر ان في ح... او تتكئ دايما على حاجات تطمئنك راى برهان ربه هي كانت ترى يوسف وترى المعصيه وترى جماله وترى كذا وهو منشغل بامر اخر يراه يرى سبحان الله يرى مثلا مراقبه الله يرى عذابه ويستحضره اذا فعل ذلك لما راى برهان ربه ما سكن فؤاده كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ثم واستبق الباب تكلمنا عن هذا الأمر وهذا هو الفرار الذي اتفقنا عليه أن فرار إيه؟ فرار الشجعان لا يمارسه إلا هؤلاء واستبق الباب اجري من الفتنة شوف اتحرك روح لحد من أصحابك أما يجي لك مشكلة ولا بتاع انزل شوف صحبة صالحة روح زور مقابر انزل صلة أرحام انزل المسجد صلي ركعتين لازم تتحرك عما الفتنة تحاصرك لازم يبقى فيه رد فعل منك لكن يجي واحد يقول لك انا حاسس انا تعبان والفتنه والمش عارف ايه والكلام نعمل ايه تقول له صحبه صالحه ماتوا رغم ان هم ما ماتوش ولا حاجه موجودين حوله آه طب حاول تنزل تصلي ركعتين عندي امتحانات حاول تذكر الله لساني وجعني طب انت عاوز ايه واحيانا بعض الناس يجي يستفتيك يقول لك انا راسي مصدعه خالص بعد العصر في رمضان تقول له يعني حاول تنام يقول نمت لسه مصدعة طيب حاول كده تغسل راسك بالمية وإيه وتهدى كده شوية برضه يشتكي يقول لك إيه لسه وجعان فيجي صاحبنا تقول له حاول تغسل راسك تدخل تتوضى كده تفوق شوية ما, ما, ما عملت طب حاول تسمع أي حاجة كده محاضرة لها ما, ما فيش راسي مصدعة أو أنت فاكر اللي أنا هقول لك تعالى ناكل؟ ما انا مش هقولها لك لو كل اللي التعجيزات دي انت قاعد تقولها الا لو وصلت مرحله المرض اللي فعلا لا يحتمل لكن احيانا بعض الناس يجي يعقد لك يقول لك يا عم انا عاوز اتجوز وطالبين مني كذا وكذا وكذا وكذا ما مش اعمل ايه انا بقى صوم ما ما بعرفش اصوم تتوقع هقول لك ايه في ملك يمين في اخر الشارع خلاص لابد ان في رد فعل منك تثبت فيه انك جاد واستبق الباب لازم تتحرك واستبق واستبق الباب وقدت قميصه من دبر قدت دي يعني قطعت هو بيجري وهي بتجري وراه فقطعت قميصه اما خافت انه اذا خرج فضحها واما يخ... خافت ان هو لو خرج وهي بالصورة ديت والكلام ده ممكن هو ايه يفتري او او مثلا يقول فهي تسبق هي فتفتري عليه واما ان هي حاولت حاولت كمان محاولة سبحان الله انهيار الملكة انهيار أميرة شوف في السن ده والوضع ده ومنصب وجمال وقبها والكلام ده كله سبحان الله سيبك من القناعات اللي هم بيلبسوها يعني في واحد مشهور جدا ملحد نسأل الله أن يهديه أو يأخذه فهذا الرجل إن لم يهديه يأخذه يعني هذا الرجل كان كثيرا ما يتكلم عن اللي الشرع الإسلام وعامل فيها أنه هو ناصر المرأة وأنه هو ومش عارف وحقوق المرأة والإسلام ومش الإسلام والكلام ده كله زوجته ملحدة أو طليقته يعني ملحدة مش عارف طلقوا بعض إزاي يعني هم كانوا يعني إيه يعني أي عقود بينكم ما الدنيا بقى إيه يعني خلاص ميغا فالمهم هي بتحكي بتقول يوم الجواز اهني وضربني وعمل فيا كذا تاني يوم عمل مش عارف ايه انا كنت بشرب سجاير وهو عارف واحنا راجعين بقول له ايه نقف نجيب سجاير ضربني اه سبحان الله سيبك من القناعات اللي هم بيروجوها ليك شوف سبحان الله اكثر من يحارب التعدد من هؤلاء كثير منهم تجده معدد بس زواج عرفي ومش عارف ايه ودي كنتوا شايفين كل شويه تطلع فضايح لهؤلاء يقول لك كم متجوز سبعه عرفي سبعه ازاي يعني احنا اخرنا اربعه وبعدين ايه ده زي كاس العالم كده كل اربع سنين انت دلوقتي سبعه لا ده مكمل ومش عارف يقول كام وده اللي بيبقى ناصر للمراه وكثير جدا من ايه نساء المسلمين للاسف يعني يفتتن بهذا الكلام أه ده كان ظاهرهم جمال وأبهة ومفيش حد قد هؤلاء ومنصب وسلطة والكلام ده كله قاعدة منهارة وبتجري ورا الخادم بتاعها وقاعدة تقطع في قميصه ليه؟ لأن خلاص القلب راح وسبحان الله العقل إذا اشتعلت الشهوة ساح خلاص العقل ده ينتهي سبحان الله وقدت قميصه من دبر أي من الخلف من من لان الانسان اما ايه في قبل ودبر القبل يكون الامام والدبر من الخلف فهو يجري يوسف عليه السلام فقدت قميصه وقطعته من دبر وقلنا ان هذا القميص كان في هذا الوقت ليوسف هذه ازمه صح كيف اخرج للناس هكذا وسبحان الله وما علم ان هذا العوار وهذا التقدير هو سيكون دليل براءته هذا القميص المشقوق لولا أنه شق ما برئت فسبحان الله أحيانا يكون أكثر ما أجمل عيبك فعلا بتحتاج أنك في يوم من الأيام كده تشوف أجمل حاجة فيك عيب والله احنا فقراء خالص أحد الإخوة يقول لي كنت داخل جيش فوانا بقدم الورق هو عاوز ياخد ايه إعفاء يعني فبيقول قاعد أبص في أطرافي كلها أقول يعني ما كانش فيه مثلا عقلة متشالة اه سبحان الله بيقول يعني انا لو كنت مولود مثلا عندي حاجه عندي رجلي مش عارف فيها ايه ولا نظري ولا بتاع كنت طلعت فسبحان الله احيانا بيكون في واحد واحد تاني نظره ضعيف يقول لك ايه انا اخدت اعفاء التاني يحسده ويغبطه في هذا الموطن سبحان الله فما اجمل عيبك احيانا بيكون عندك عيب هو اجمل ما فيك لكن لما تسلط الضوء عليه والعدسه عليه تراه اسودا عارفين اللي بيسموها الحسنه تكون في الوش كده يقول لك والله ان شاء الله وشه جميل فيه حسنه طب اما تدخل العدسه كده وتقربها على الحسنه دي بتشوفها ايه سوده حاجه وحشه خالص لا يظهر جمالها الا اذا ابتعدت كذلك هناك اشياء كثيره في ديننا تظهر بجمالها يقول لك والدين بيقول ومش عارف ايه ويحرم كذا وبتاع طب بص من فوق تجد المتعه وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب سيدهما ولا سيدها هو دلوقتي سيدهما ولا سيدها سيدها بس أو لأن المؤمن لا لا يكون للكافر عليه سيادة ولذلك احتاط القرآن في اللفظ حتى الميم دي لا ما ينفعش تتحط ليه؟ ما ده ليس مؤمنا تركت ملة قوم لا آه هم مش مؤمنين فكيف يكون كافرا عليه لي سيادة بيكون هو السيد لكن هو سيدها صح سبحان الله حتى عند الكفار اللي لسه على البراءة على الفطرة أن الرجل هو سيد البيت وكل امرأة لا ترى في انتسابها لزوجها أو لأبيها أو لأخيها أن هذا من إثبات ذاتها فلا ذات لها لأن طبيعة المرأة هي سبحان الله هي سكن نعم ولكن هذا السكن من أين خلق خلقه الله من ضلع من من ضلع آدم كما قصة حواء المشهورة فالاثنين بيكملوا بعض فجعل الله عز وجل لكل إيه؟ لكل منهما ما يصلحه فالرجل له السيادة إيه بقى معاني السيادة وفي ناس بيطبقوها غلط وبيخالفوا الدين ده موضوع تاني بس سيبقى أن الرجل هو إيه السيد وألفايا سيدها لدى الباب عند الباب سبحان الله وقلنا أن الإنسان أأمن شيء ممكن تأمن نفسك عنده وتلاقيه يقول لك فلان اتقتل فلان اتسرق مين اللي سرق يقول لك الحارس الشخصي بتاعه أكتر واحد بيكون مأمن نفسه عنده صح هي أكتر حاجة مش قلقانة منها إيه هي؟ الباب ده مش قفلته غلقت الأبواب قفلة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة عند التغليق تجد هذه هذا الأمر لدى الباب قالت ما أكثر اتزانها النفسي ست عجيبة خالص بتدير البيت بقى هذه المرأة عندها اتزان رهيب الواحد في الوقت ده المفترض يعمل ايه يتلجلج ويقول اي حق لا ده ديت واضحه جدا قالت ما جزاء من اراد سبحان الله ولم تقل عبدك ما قالتش ما جزاء عبدك هذا لا وكأنها ما زالت في إيه؟ في ود مش قادرة من العشق تقول كلمة إيه يعني شديدة على يوسف قالت ما جزاء من أراد وهي ذكية جدا ما قالتش من فعل اطمن ما حصلش حاجة ده هو كان عاوز يعمل من أراد بمي بي لا بأهلك يا راجل هي عاوزة تقول له كده ما جزاء من أراد بأهلك عارف كده ما واحد يقول لك إيه هي زوجته متهانة من حد يعني فعاوزة تقول له إيه حاج أنت عرفت إن زوجتك اتشتمت طب ليه ما بتقولوش إن أنا اتشتمت تثير وتحفزه تشير النخوة بتاعته تحاول تحاول بق- بق- بقدر الإمكان أنها تثير هذه النخوة فينفعل لكن خسرت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا يا عفيفة انت ما رضيتش تقول ايه اللي حصل وبرضه السوء هو مقدمة الايه الفحشاء فقالت له يعني بتطمنه اكتر بتقول له ايه سوءا وقيل ان هي بتقول له من أر- بأهلك سوءا نكرة تفيد الايه التعميم والغموض انا مش هقول لك بس انت هشوف انت هتعمل ايه ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن شوف اتهمت أثارت واتهمت وحكمت والباشا واقف قال إلا أن يسجن وشوف بدأت إيه بدأت بشدة عالية جدا ليه ليه بدأت بالحاجة الشديدة دي آه عش- لا عشان تأمن غضبه عارف في واحد مثلا من أولادك يكون كسر مثلا المراية بتاعت واحد تقول له إيه أنا هنزل دلوقتي أذبحهولك فأنت عملت كده من البداية يقول لك لا ده نزل يذبحه طيب خلاص اصبر بقى يروح واخده كده خد تعالى أنت عملت ده لعمه؟ آه فيبدأ بقى يهدي تاني فين يا عم هبحهولك واللي أنت كنت نازل من البلكونة دي وتقول هتعملها هو أراد أن يمتص غضب الأمامه لكن ده عاوز ألمين ألمين لا مش هينفع فقالت إلا أن يسجن فبدأت بالشدة دي عشان تمتص مين غضبه إن كان يغضب أو عذاب أليم سبحان الله قال هي راودتني عن نفسي في الموقف ده لو يوسف عنده أي إشكال ولا حتى حد حد أدنى من الميل والهم كان هيعرف يقول بالقوة دي سبحان الله ما قالش امرأة العزيز ما قالش اسمها على القول يعني ان اسمها ايه ما قالش قال هي سبحان الله حتى في هذا الموطن يعرض عنها لحقارتها هي راودتني عن نفسي مهم جدا انك تدافع عن نفسك بس بدون كلام كتير في ناس كده تيجي تدافع تقول لك استنى احكي لك هتحكي لي إيه؟ يحكي بقى يقول لك ايه فده انه موقفك نص ساعه تقول له انت تعرف ان في نص ساعه دلوقتي انت تعرف ان هم هيقولوا دلوقتي استقيموا عشان التهجد يقول لي لسه والله طب 8 دقيقه كمان دقيقه عاوز يسلمك مثلا والشيخ بيوتر ويقول لك نكمل بعد الايه لا قال هي راودتني عن نفسي وسبحان الله دي اول كلمه تسمعوها ليوسف من امتى من بعد ما حكى الرؤيا تكلمش هذه أول كلمة ليوسف بعدما حكى الرؤيا كان قليل الكلام ولا يتكلم إلا كلاما موزونا قال هي راودتني عن نفسي سبحان الله احنا قلنا ان البداية بدأت باتنين هي ويوسف ثم الآن دخل معانا في الخط الثالث وهو السيد ثم يدخل معانا الرابع وشهد ويجي بقى ايه الفريق كله ايه نسوة وشهد شاهد من أهلها اختلف المفسرون في الشاهد البعض قال ده كان صبي أنطقه الله والبعض قال لا ده كان واحد من الحكماء الكبار هذا لا يشغلنا الذي يشغلنا ما قال وشهد شاهد من أهلها من أهل هذه المرأة ولا من أهل الشهادة على أقوال إن كان قميصه سبحان الله قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين سبحان الله هذا الرجل لماذا بدأ بهذا قالوا الحاجتين قالوا ممكن يكون بدأ كده عشان هو عاوز ينصر مين المدام عاوز ينصر ينصرها وقالوا لا ده هو قال كده عشان ايه خلاص يا جماعة هنحكم بالعدل فعاوز يطمنهم هو طبعا شايف القميص اصلا متقطع وايه اللي جاب سيرة القميص هو لمح ان في قطع فقال خلاص خلاص خلاص انا هحكم لو القميص مقطوع من قدام يبقى هي صادق وهو كذاب سبحان فيبقى بقى اللي بيسمعوا ايه والعزيز والناس دي يقولوا لك إيه لا لا الراجل ده عين الع... عفارم عليه كمل لان بعض الناس ممكن يروح لواحد يقول له ايه تعالى نحكم فيجي الشيخ يحكم ولا بتاعه الكلام ده كله فبعد ما يحكم كله يقول لك إيه، على فكره يا عم الشيخ ولا يشغلني حكمك ولذلك اوعى في يوم من الايام تقعد في مجال زي دي تقعد تطلع ورقه وتمضيه على شيك على بياض امضي وانت امضي خلاص كده آه، سلموا الشيكات ديت لحد تثقوا فيه خلاص آه. هبقى كوبايه شاي وقولوا انتوا الاثنين عشان عما احكم يجي يقول لك ما يلزمنيش اكتب عليه كذا بس انت لازم نفسك تكون ايه فاهم الحكم الشرعي يعني ما تعملش الحركه دي لكن ما تضيعش وقتك اصل في بعض الناس فاضيه بعد ما يخلص كده يقول لك يا عم الشيخ المحك... المحك... بيني وبينه المحكمه يا راجل يعني انت دلوقتي لاطعني خمس ست ساعات على ثلاث اربع ايام عشان تقول لي بيني وبينه المحكمه وليها سبعه ابواب بالنار ليها سبعه ابواب براحتك ولذلك لا تهين نفسك في مثل هذه المجالس ما تضيعهاش الا لو الناس دي عارفه قيمتك واذا دخلت هابوك ولازم يكون في واحد قدامك راجل تعرف تتكلم معاه لان بعض الناس كده تلاقي ايه الدنيا بقى يمسك الهوا كده حاجه هلاميه خالص تقول كذا كذا يقول لك ايه ما انا مش ما- مش عاجبني الحكم ده حضرت انا في يوم من الايام مجالس زي دي فيجي الزوج يقول لي ماشي كلامك صح وبتاع والكلام ده كله نسمع التخبيط تخبيط على الباب يروح طالع انا قلت هيجيب تحيه ولا حاجه يرجع يقول ايه عم الشيخ الموضوع ده مش نافع طب يا حاج هات لي حد كبير اكلمه خلاص انت انا ما عنديش مشكله ان حضرتك تبقى قاعد وما فيش مشكله هات الست ونسمع وبتاع والكلام طالما في حد جوه لذلك المجالس دي يا جماعه على طول اول ما يقول لك كده قول له طيب هشرب كوبايه شاي وبعدين هبقى ارد عليك اول ما تشرب كوبايه شاي قول له ان شاء الله انا هنزل كده ايه استخير كده وارد عليك استخير وما تطلعش هذه البيوت لا تدخلها ما ينفعش يا جماعه البيوت التي ليس فيها رجل لن ينصلح حالها خلاص لازم يبقى في راجل تعرف تتكلم معاه ده ما فيهوش قدح في الاخوات انا بتكلم ايه يعني انت بتحكم يبقى في راجل قدامك لكن لو هي بتحكم بين اخوات ما فيش مشكله قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد الشاهد ده قال إيه؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين سبحان الله ترك الله عز وجل لك بشر في حز في حز هذه المعمعة واحد إيه من أقرب الناس لخصومك هو اللي يحكم ليك وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن مين اللي قال قال إنه من كيدكن خلاف بين أهل العلم هل الذي قال ذلك هو الرب سبحانه وتعالى والذي قال ذلك هو ال- الذي قال هو العزيز يا برضه عملتها تاني لأنه عارف تاريخها تاريخها كله كيد فقال لها يلا دي حاجة زيادة من اللي من اللي بيحصل يا ما اتهمت في عشرة قبل كده ايه دخلوا المعمعة دي إنه من كيدكن كان في واحدة فقيهة بكلام ربها واحد يعيرها ويقول لها إن كيدكن عظيم تقول لها أنتوا كيدكوا حاجة يعني صعبة جدا فقالت له إن الله قد ذكر كيد إخوة يوسف الرجال قبل أن يذكر كيد النساء يعني لو هنجيب كيد ما انتوا عندكم كيد ده انتوا اللي بدأتوا القصة انتوا اللي عملتوا الكيد من الأول فالكيد لا بأس به إذا كان كيد لك كيد ليوسف فما فيش مشكلة في الكيد أهم حاجة إيه ونعم المرأة التي تكيد لزوجها لا عليها وذلك عائشة كانت تكيد للنبي خديجة تكيد للنبي عائشة كذلك فكدنا لك فيقول الله سبحانه وتعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم طبعا أنا يعني بقلبكم وبحرق وبجري بسرعة فعدوا يعني يوسف أعرض عن هذا مين اللي قال يوسف أعرض عن هذا قالوا ده البطل بطل القصة معانا وهو زوج ليه هذا العزيز زوج امرأة العزيز قال لها إيه يوسف أعرض عن هذا ده اللي شغله خالص مش عاوزين حد يفتح القصة ديت والسيرة ديت عاوزين بقى نقفل عليها ايه خلاص بقى ايه يا جماعة بوسوا بعض بقى وما فيش ايه نبوس بعض دي ايه الموضوع لان الاثنين بيتخانقوا بعض وجاب سيره عرض وقطعوا بعض وده خد منه وسرق وبتاع خلاص خلاص في بعض الناس يجي يطفيها كده بايه باي كلام خلاص خلاص قوم بوس اخوك وبتاع والكلام ده كله آه يا- يا- زي الع- لا يا جماعه مش دي المشاكل ما بتتحلش كده قال يوسف يو قال يقول الله سبحانه وتعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك سبحان الله حتى الكفار يرون هذا الأمر ذنبا كفار الايه القدام لكن دلوقتي ايه الحرية الشخصية ومش عارف ايه والكلام ده كله مش عاوزين نلوث الايه المسجد بأكثر من هذا السقف الذي أتكلم فيه واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين تحس يعني إن هي مثلا وقعت إبريق زجاج تحس إن هي ما عادش حاجة يعني. ولذلك إيه؟ هتلاقيه اختفى تاني بعد الموضوع ده طب يا جماعة ما ينفعش كده طب معلش بس عندي اجتماع ويروح طالع وقال نسوة في المدينة إيه اللي دخلهم في الخط ومين اللي سرب لهم المعلومة من الذي سرب المعلومة ها مين اللي حكى القصة يوسف لا العزيز واضح اصلا هو لسه ما عرفش القصة ها مين اللي حكى بقى قالوا انه الشاهد طبعا قالوا ان العزيز قال الكلمتين دول بالخفة ديت ليه عشان الشاهد عما يطلع ويتكلم يعني ده كان في موضوع بسيط كده ويعديه لا بس الشاهد ذكي احترموا عقول الناس فخرج قال لها ايه فطلع بقى قال لزوجته مع الشاهد ده بقى من اهلها فبالدايره اللي فوق اسكتي شفتي ايه اللي حصل النهارده ايه اللي حصل ده حصل وحصل وحصل بالله ما تقوليش لحد ده بيني وبينك تقول له من هي- عينيا وهي حكت لمين للوزاره الثانيه ما هم دول كلهم وزارات فخمس ست نساء من الايه القياده العليا عرفوا القصه ولذلك نسوه هذا الجمع جمع قلة نسوة وقال نسوة في المدينة سبحان الله كانت في الغرفة ثم صارت في المدينة الشاهد أنهم قا- قالوا أهل التفسير أنهم كانوا خمسة بس اللي عرفوا القصة وهذا يدلك أن لو أن خمس نساء ينشروا في المدينة خمسة بس حدثت ان في من يومين ثلاثه كده اربعه حصلت ايه مشاكل مما تحدث بين الناس إيه اخوات آه، اخوات بيزعلين من بعض دي تخش مش عارف فين واولادها وبتاع فمما يحدث في الزحمه وكده بيحدث في الحرم البعض بق- نساء برضه نسوه فبعض النسوه ايه ايه اللي شاغلها اتهدي لا بتعمل ايه النسوه دي مطلعه الموبايلات وبتصور ليه عشان تبقى في المدينه ويقول النبي الاول دي عوره تعتبر عوره يعني يعني الخناقه دي تعتبر عوره طيب يقول النبي من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه طب ايه رايك بقى اللي انا بقول يا رب لا انا هفضح اللي غلط في م- في بيتك في ليله من الليالي الوتريه او الليالي العشر وهفضحه وانشره تيجي يوم القيامة يبقى إيه وكمان إيه ممكن كمان يعني تعمم وتقول كلام غلط وتجد كل هؤلاء غدا يقتصون منك في ذنوب يا جماعة ما بتعرفش تتوب منها بسهولة يعني في واحد كده يو- يروح يقول لك ايه الناس اللي في مسجد كذا دول كلهم حرامية كلهم اه يعني بالشيخ محمد اللي صلى بيكم كلهم حرامية ليه فردة حذاء منه ايه احد اخواننا كان بيقول لي انا الشبشب بتاعي امريكي واتسرق و- و- وعمل بقى الدنيا وبتاع وهو قدر انا كنت اتكلمت في اليوم ده على اللي الشباشب اللي بتتسرق فهو يعني طالع بشحنة إيمانية ومتردد قابلني امبارح قال لي لقيته طيب ده كان عنده معدن ورده دينه ولم يتكلم في واحد ممكن ايه يقول وال- والدنيا وح... سبحان الله ليه ت- لماذا التعميم خمسة نسوة في المدينة قالوا ايه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز طب ما انتوا عارفين اسمها ليه ما تقولوش اسمها امرأة الباشا يعني ايه مرات الباشا يعني ما ينفعش دي تعمل كده يعني لو قالوا مثلا زليخة زليخة عمل كده ما ينفعش زمي- زليخة مرات ده اه هم عاوزين يعملوا كده وقيل ان هم كانوا عاوزين يدخلوا العزيز ايه من باب ما هو- ما هو ازواجهم برضو ايه منافسين للعزيز فتنفيسه ومرات الشيخ امبارح عملت كذا طب انت ايه علاقتك بالشيخ حطه في جمله مفيده زي ما واحد بيحدثني بيقول لي ان في اخت بتقول ان آه، انتوا مانعين الاطفال واولاد الشيخ كلهم بيلعبوا فوق طب اولاد الشيخ دول قال لك اربع بنات ومش عارفوا مين طب الشيخ ما عندوش اربع بنات لا ده احنا شفناهم هم قالوا هم اه خلاص بقى طالما قالوا هم يبقى النسوه قالت هم وقال نسوه في المدينه امرأة العزيز تراود ده فعل مضارع يفيد الايه؟ ده هي شغالة 24 ساعة رغم ان الشاهد قال ايه؟ احنا شفنا لقطة لكن هم حكوها ازاي؟ هم النساء عشان بيقعدوا في المطبخ كتير فلازم ايه؟ يحط الملح ويحط الايه الجل- لازم ايه يحطوا كده وفي بعض الرجال تعلمنا من النساء بل اشد تلاقيه كده ايه؟ يحكي القصه يروح مز- ده مزود سطر وده يزود سطر وده يزود سطر وده يزود سطر تيجي تحكي لواحد تقول له طب مين اللي قال لك الجمله دي هم بيقولوا مين هم دول تمسك ده يقول لك هم ده يقول لك هم نقلا عن هم حدثنا هم عن هم عن هم عن هم مين بقى اللي ماسك يوم القيامه هتعرفه تراود فتاها ما قالوش يوسف بتراود الخادم العيل الصغير المسكين اللي كان المفترض نحن عليه ويبقى فيه حنية وإن كان فيه كذا نسأل الله ألا يسلط عليكن النساء النساء الغير طاهرات مؤمنات خاشعات قانتات عشان بس ما حدش يقول لي أنا عممت لأن في نساء نعم النسوة هن تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه هو قد غش- شغفها حب وتأكيدات كمان شغفها حبه يعني وصل إلى الشغاف خلاص شعشعت الشغاف ده غلاف القلب ده تمكن ده رشق انتوا ايه اللي عرفكم الكلام ده كله النساء عارفين بعض ترى أما وقد وصلت إلى قد القميص على الخبير سقطت أقول لك أنا بقى إيه اللي حصل ده دي عندها عشان كده البنات في الجامعة عارفين بعض يقول لك فلانة ب... لا ده معجبة بفلانة طب وانت عرفت ازاي تقول لك لا بقى دي حاجات بقى انت قدامكم انتوا كتير يا رجالة عشان تلقطوها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا لو رفع الله الست ستر ستره علينا والله لصرنا أحاديث الناس أو رفع الله إيه؟ ستر هذه المرأة فبقى إيه؟ حديث الناس بيتكلم- كله بيتكلم عليها نسأل الله العفو والعافية ومن هتك الستر الذي بينه وبين الله فقد يهتك الستر الذي بينه وبين الناس وقال نسوة في المدينة سبحان الله وبيتنافسوا هذا المجتمع تعرفوا ايه اللي بيدور في هذا المجتمع ايه الحوارات اللي بينهم ده اللي شاغلهم اهتماماتهم دايما اهتمامات فاسدة الا ما رحم ربي بيتنافسن في فضح بعضهن إنا لنراها في ضلال مبين قالوا الضلال المبين ده اللي هو إيه العشق إذا النساء الكافرات ترين, ترين, ترين أن التعلق بغير الزوج هذا ضلال مبين وقالوا ده الضلال المبين ده على ايه على كلمة ايه على كلمة فتاها انتوا عارفين لو واحد عليه القيمة من اللي احنا ماشيين معاهم كان ماشي لكن فتاها ده ضلال مبين شوف حتى الطبقية الاجتماعية إنا لنراها في ضلال مبين ومفيش حد يختلف في الكلام ده خالص فلما سمعت بحديثهن صح امال سمعت ايه آه مكرهن لذلك ابن إسحاق يقول كانت هذه النسوة قالت هذه النسوة هذا الكلام لأنهن يردن أن يرين يوسف يا أخويا مش عارف على إيه ده إيه اللي, اللي يعني هابلها ده وشغفها حب وهابلها و... فهي عاوزة تقول إيه عاوزة تجاوب سبحان الله لا أحد يطيق السخرية أبداً حتى اهل المعصيه ما بيتح... ما بيطيقوش واحد يقول لك انا مش عارف ايه اللي اللي خليك تشرب الحاجه دي يقول لك طيب ماشي ولازم يروح لففها لك كده ويروح موقعك فيها يقول لك ايه الاخبار بقى دلوقتي شفت انت من اول نفس انا بقى شغال عليها قد ايه عشان تعذرني فلما سمع بمكرهن ارسلت اليهن مش لهن اليهن كل واحده خطاب خاص عاوزاك انت بعينك وتجي لي عارف بقى ما تدخل على الجروب كده عاوز ايه تدعيهم كلهم دعوه خاصه بس دعوه عامه يعني بس انت خايف ان في حد ما يجيش تبعت له على الخاص تقول له انا هبعت على العام دلوقتي اكتب تم على العام وانا ايه وانا على الخاص كده خلصت فارسلت اليهن واعتدت يعني يعني هيأت لهن متكئة متكئة ده اللي هو ايه الفراش الراحة عشان ترحرح كده لان ايه ترحرح وبرضه النساء ياخدنا ايه يعني راحتهم كده في في الجلسة ممكن يتخففنا من بعض الثياب وآتت كل واحدة منهن سكينا الناس دي سبحان الله أهل المعاصي عندهم نفس طويل قوي سبحان الله ادت كل واحدة منهم ايه طب ما كان ممكن انت لما تيجي تقعد دلوقتي في في عند ناس ويجيبوا لك طبق فاكهه هي سكينتين وخلاص صح؟ لا كل واحد سكينه هي عارفه سبحان الله تعلم المرأة طبيعة النسوة هي عارفة كويس جدا طبيعة بني جنسها فأعطت كل واحدة منهن سكينة ليه؟ لأن الكلام بتاعهم نزف في قلبها وجرحها خاصة أن دي سيدة الايه؟ البلد الأولى فقالت طيب والله لخليكوا تنزفوا زي ما جعلتوني أنا أنزف وقالت أخرج قالت له اطلع بقى هوريكوا دي برضه من علامات أهل المكر ومن طرقهم إن يوريك الدنيا تعب بقى تقول لي مش عارف ايه واخ وبتاع والكلام ده كله طب خليك انت خليك انا هوريك بقى حاجه دلوقتي اخليك ايه تنسى كل حاجه وقال تخرج عليهن قالوا انها قال تخرج وعليهن كانت سرا فاظهرها الله قالت له اخرج يا يوسف يعني اطلع يعني بعتها مشوار فهو خارج فهي بتقول عليهن خرج على فخرج على قومه متمكنا منهم فهي تريد أن يتمكن فلما رأينه النساء بالذات بيهتموا بالكلام ولا بالرؤية لكن الرجال فلما كلمه الراجل بيهتم بالرجال بالكلام يقول لك سيبك بس ايه من الشكل والكلام ده خلينا نسمع بيقول ايه ولذلك العاقل اللي يعرف يقيم اللي قدامه هو جميل أم لا بجمال الفعال والأخلاق والروح بعض الناس يقول لك أنا بص أنا والله عاوزها دينة بس هو في في مشكلة تبقى جميلة لا هو ما فيش مشكلة تبقى جميلة لكن غالبا أنت معايير الجمال عندك حاجة يعني قريبة من الحور العين أو يعني حاجة من اللي أنت اتفرجت عليه كتير في التلفزيون فحاطط معايير كده معينة أكيد المعايير دي لو رسمناها في صورة كده قلنا لها ترضي بده هتقول لا فأنت لازم تبقى واخد بالك المعيار وضعه رسول الله إذا نظرت إليها سرتك يعني لو بصيت كده ترتاح مش شرط حاجة كبيرة يعني وانت ياما ارتحت في الجامعة مش معنى في وقت الجواز بقى لا اصل مش مرتاح لا دي مش مرتاح وكان في الجامعه كله ده انت كنت بترتاح حتى للباب والعمود مش اي شكل كنت بترتاح ليه وبتاع اي حد يقول لك بس يا باشمهندس انا في واحد بيقول لي هو في جامعه خاصه هو موجود دلوقتي بيقول لي انا لما دخلت الجامعه لسه بقى صغير وثالثه ثانوي طالع بقى وايه وحافظ قران وبتاع فبقول انا ماشي في الجامعه والجامعه بتاعته ايه حاجه يعني ايه قبها شويه يعني فاقول بعد شويه كده مشيت كده شهر شهرين ثلاثه كده لقيت واحد بيقول لي يا حوده يا حوده فبقول حوده ده بقى ايه فوقع في قلبي كل حوده الا حوده انا انا مين اللي عرفني في المكان ده فالتفت فاذا هي ايه امراه فما انا قدرت انظر بقى قلت يبقى اكيد بتنادي مثلا على واحده مسميها حوده فلما انا مشيت برضه راحت نادت تاني فالتفت قلت لها انا قالت له انت ماشي لوحدك ليه؟ طب حوده يعمل ايه؟ ربنا يحفظه ويزوجه وينجحه فلما رأينهم الرؤيا غير السماع ليس الخبر كالمعاينة عما بتشوف الحاجة حاجة تانية خالص فلما رأيناه أكبرناه أكبرناه دي يعني انبهروا بالقلب أكبرناه وقطعن أيديهن أحيانا الإنسان من الانشغال في الم... في الإيه في الإعجاب قوي كده فممكن يسرح ويعور نفسه وانت بتشوفها دلوقتي الشباب ممكن تلاقيه وهو بيلعب بلاي ستيشن ولا اي حاجه كده من السرحان والكلام ده كله ممكن ايه حدث يحصل قدامه ما يهتمش بيه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله كله اشتغل قلب وفعل قطعنا ده مصحف وقلنا حاشا لله قلنا باللسان وده نستفيد منه منهجية أختم بيها ألا وهي لسه بدري يا راجل يا صالح آه، انتوا ادعوا بس ان رب العالمين يتم الامر وانتوا ايه نكمل بعد رمضان بس لعل فيكم واحد دعاء مستجاب فيكتب له القبول فنكمل بعد رمضان خلاص وبالذات النساء ان شاء الله عندهم اخواتي مستجابات الدعوه آه ان المرأة هذه النسوة وضعت لنا منهجية مهمة جدا لابد ان الرجال يهتموا بيها والنسوة ايضا مرحلة الاعجاب بيتبعها مرحلة عدم الاحساس بيتبعها مرحلة الكلام بتلاقيها مثلا في اخت بنت في جامعة ولا حاجة معجبة جدا جدا جدا بمعيد صغير ولا المدرس في ثانوي لذلك حذاري ثم حذاري لغايه العيد الصغير اللي بعد اللي جاي ان في واحد يسلم بنته لمدرس في درس خاص اوعى تقول لي لا ده لحيته قد كده لحيته اطول من الشيخ طالما دون محمد لا تفعل صلى الله عليه وسلم اي واحد وكل مدرس قاعد بيسمعني اتق الله ما تقعدش وتدي بنت يقول ده هما بنتين ده ثلاثة ده أربعة تديش درس خاص للبنات اتنين تلاتة أربعة والكلام ده وتخلوا بيهم عاوزين تدوا خلاص يبقى البنات في جنب في آخر الترابيزة وهو الناحية دي وحضرتك واقف ايه عسكري مش هتعمل كده المنهجية دي هقول لك هتعمل معاهم ايه ممكن تخوف وتودي فين بس مبدئيا كده كمية الفتاوى والأحداث والوقائع اللي موجودة في بنات ثانوي بسبب وفي روايات كتير إعدادي كمان بسبب إيه المدرس ونصيحة ما تخليش مدرس تحت 30 سنة يدي السن ده اوعى يدي ولاد ما يديش بنات بنات بعد تاني إعدادي اوعى المدرس ده يديها ده عارفين جيركن البنزين اللي ممنوع الاشتعال ده ده ده محطة بنزين ده مش جيركن تيجي تقول لي بقى انت انت بينك وبين التدريس يعني انا مش بيني وبين التدريس انا بقول لك ادي رجاله اخي مره في يوم من الايام بيسالني بيقول لي هو في مشكله ان انا ادي بنات اصلا انا شايف سنه كده اصلا يعني مقطقط كده وبتاع ما يجيبش 22 سنه بقول له سنك كام قال لي في الحدود دي قال لي 22 23 على ما اذكر يعني قلت له مش متجوز طبعا قال لي لا قلت له انت 22 23 سنه وبتدي بنتين مثلا 18 سنه ده انت باقي لك تكه واحده ايه هي التكه دي نجيب المأذون وخلاص ويتجوزوا ما ها ما انت ما مستحيل يا جماعه ثلاث مرات في الاسبوع قاعد مع بنت لمده ساعه ساعه ونص ايه ده هو مش انسان وطبعا البنت عمر عمره ما هتطلع لها الا ايه لابسه بزي المدرس لبس- ده ده لبس الدرس وطبعا ايه خلاص دي تتسلم على ايه على الواتس عشان مش هعرف ارجعها النهارده وبعدين بقى بعد ما يجاوبها كده تروح بعتله قلوب والله انت الوحيد اللي فاهمني وانت الوحيد اللي بتريحني وانت الوحيد اللي بتشجعني دايما شويه يا مستر شويه انا ما بحبش حد يقول لي مستر عادي انا زي اخوك ناديني باسمك باسمي كده عادي طب يا تامر أه ندخل بقى من اول تامر ايه المرحله مراحل خطره جدا انا ما اعرفش مدرس اسمه تامر وقالت فاكبرنه وقطعنا يدهن فتلاقي البنت دي تدخل مثلا امتحان شفوي وهي معجبه جدا بمعيد فالاعجاب الاعجاب قاعد يزيد اكبرناه اكبرناه اكبرناه اكبرناه اعجاب اعجاب اعجاب اعجاب اعجاب ده بينكت ما شاء الله ده شوف لبسه ده شوف ضحكته ده شوف موبايله ده شوف عربيته ده شوف الركنه ايه ما ايه اشوف الركنه يعني تلاقي احيانا كده ايه ال- ان بيتكلموا في حاجات كده طيب تدخل بقى مقابله الشفوي بتهته ليه اصلا انا والله مرتبك عما شفت حضرتك وب- قطعنا ايديهن خلاص بعد كده بقى وهي ماشيه ولا بتاع مره في اتنين في تلاته تبدا بقى تقول ايه حاشا لله ما هذا بشرة والله انت الوحيد اشوف افضل معيد في كليه هندسه في تاريخ الهندسه كلها انت تاريخ في هندسه كله ست شهور انت ايه اللي عرفك تاريخ الهندسه ويبدا بقى ايه ما هذا بشر ما هذا بشر ما هذا بشر ما هذا بشر وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فاقفلوا الحوار من أول أكبرناه أول ما تلاحظ إن في مرحلة أكبرناه اقفل قالت فذلكن الذي لمتنني فيه كان آه، زيد يقول هذا الذي فعلتموه من نظرة فما بالكم بي أنا وأنا معه ليل نهار بالله عليكم مش ترحموني أنا محتاج أنا دلوقتي موطن شفقة إن تقوموا دلوقتي تدعوا لي ده انتوا أنا ثابت ثبات ثبات الجبال على اللي أنا فيه ده ده انتوا لقطة واحدة ده هو عدى كده مشي راح يجيب طلب ولا حاجة كده عد شافوه الدنيا راحت في الاتجاه ده وسبحان من جعل هذا الجمال في يوسف فكيف بخالق الجمال الناس هتعمل ايه يوم القيامة لما يشوفوا رب سبحانه وتعالى إذا كان ده حصل كده مع مخلوق عادي جدا فهي بتلومهم بتقول لهم انتوا بتلوموني على ده وشوفوا سبحان الله ان العصاة بينهم من بعض بيلوموا بعض على ايه على المعصية لا مش بيلوموا على المعصية لا ده بيلوموا ان هو إيه؟ انت بتعاتبني ما انت ما دقتش هنشوف بقى بكرة إن شاء الله إن كان في بكرة إن شاء الله نسأل الله أن يسدد وي... يسددنا وإياكم لما فيه خير نتكلم ونتم إيه هذا. جزاكم الله خير